أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك في البداية احنا اتفقنا انه تكون هذه الجلسات دراسة جديدة لأحوال الدار الآخرة ونركز فيها على الجوانب العملية ازاي الانسان ينجو من فتن وأهوال هذه الدار خدنا دلوقتي ثلاث جلسات قلنا في الجلسة الأولى كانت النجاة من الفتن وبعد كده تكلمنا عن النجاة من فجأة الموت بعد ذلك تكلمنا عن النجاة من فتنة القبر واليوم نشرع في الكلام على النجاة من فتنة البعث والحشر أنا عايزكم بقى دلوقتي بخيالكم تتصوروا بالضبط كده الناس في قبورها وسينفخ في الصور النفخة الأولى النفخة الأولى دي سيصعق فيها كل من في السماوات ومن في الأرض يقول الله جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون يبقى هيحصل إيه؟ نفختين في الصور الصور هيبقى بوق يمسكه هو سيدنا إسرافيل من الملائكة هو الذي ينفخ في هذا الصور هينفخ نفختين في بعض الأحاديث لأنه ما بين النفختين أربعين سنة يبقى في نفخة أولى هيترتب عليها إفناء كل من في السماوات والأرض كل الكائنات تفنى بالنفخة الأولى فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى النفخة الثانية اللي هي نفخة البعث فيبعث الناس من قبورهم لأرض الحشر طيب مع أول مشهد مشهد الإيه؟ صعق الناس جميعا إزاي يخفف علينا هذا الأمر لاحظوا التعبير القرآني ونفخ في الصور فصعق الناس ستصعق علشان كده قالوا إن من أسماء القيامة ربنا سماه الصاخة في سورة عبس قال فإذا جاءت الصاخة قالوا الصاخة هي النفخة الأولى معناها إيه؟ قالوا صاخة يعني تورث الناس الصمم طيب أنا عايز أتأمل في حاجة في سورة البقرة لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن أحوال المنافقين لو خدتوا أول سورة البقرة كده أول عشرين آية أول خمس آيات بتتكلم عن المؤمنين وبعد كده الآيتين اللي تليها تتكلم عن الكفار إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وبعد كده من الآية الثامنة إلى الآية العشرين تتكلم عن أحوال المنافقين وده يدل على مدى الخطورة بعد كده السورة كلها تتكلم عن أحوال كل واحد بتفصيل بس في الإجمال الأول أول 20 آية أدي تقسيم الناس عند رب العالمين مؤمن وكافر ومنافق محل الشاهد أن ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل للمنافقين وتلقيهم لأوامر ربنا سبحانه وتعالى وللآيات الكونية ضرب المثل ده أنه يبقى مثل الصواعق مثل الآيات الكونية بأنها زي الايه الصواعق يعملوا ايه يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين الصواعق دي اللي انت بتمر عليك حاجات تفاجأ بيها موت صديق يا معقولة فلان كده وانت ماشي مثلا تجد حادثة تفزع لها خبر ما كانش على البال صاعق فهذه ال- الآيات انت بتعمل معاها ايه يجعلون أصابعهم ده حال المنافق بيحط ايده في ودانه بيطنش بيتغافل مش عايز يسمع مش عايز يشوف عايز يعيش حياته فهذا يشدد عليه حال الصعق يوم القيامة إنما اللي كان الآيات دي بتسجره بتحركه بتخليه يجي لربنا ده يخفف عليه الصعق لأنه كان عامل حساب ليوم الصاعقة هذا يبقى أول معنى عايزين نتوقف عنده في النفخة الأولى التي سيصعق من في السماوات ومن في الأرض حين يسمعها إن احنا نعمل إيه بقى الحاجات المفاجئة في حياتنا تنزل على قلوبنا وتحرك فينا حاجة لربنا يبقى الآيات دي لا تتغافل عنها يبقى الدرس الأول حتى ننجو من هذه الصاعقة إن إحنا في الدنيا إذا جاءتنا هذه الأمور اللي لازم تحركنا لربنا شوية لازم ما نتغافلش عنها الناس بتروح تدفن ويبقى شاب عنده 20 سنة و25 سنة وبعد كده بعد ما يدفن يبتدي يتلهى ويبتدي يقول لك مش لازم بقى كده حتى هتجيب له قهرة و- وهيحصل له كبت وبتاع خليه يعيش حياته ليه؟ لأن احنا بنتعامل مع الموت دائما بطريقة سلبية تقعد تعيط وتقعد تقول خلاص طبعا بعد الموت جنة ونار وانا شكلي كده مش مركز وضايع فكده العملية دي كلها نكد في نكد فبلاش السيرة دي كلنا بنكره الموت وقال كده في الحديث القدسي قال وما ترددت في شيء ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته يعني كلنا هنكره الموت محدش هيقول ان احنا هنحب الموت انا عايز اقول ان احنا نتعامل مع الموضوع بشكل ايجابي بمعنى ان الكلام ده يبقى زاجر يحركني يخليني معيش التلاهي هو ده بقى ألهاكم التكاثر ألهاكم الدنيا التكاثر في الأموال والأولاد ويبقى عندي وكل دماغي دلوقتي أنت بتفكر في إيه ها إيه هي أحلامك إيه هي أهدافك في الحياة عايز إيه من الدنيا عايز تتجوز وانت عايز تبقى عندك اولاد وانت عايز يبقى عندك شقه كويسه او بيت كويس وعايز يبقى ليك مكان كويس تصيف فيه وعايز وعايز وعايز وعايز والحاجات دي لن تنتهي ما تظنش ان هيجي حد معين وهتيجي تقول ايه لا خلاص الكماليات والاساسيات الحمد لله عندي فخلاص بقى كده انا هركز للاخره انسى مش هيحصل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال قلب الكبير شابا في حب اثنتين حب الدنيا وطول الامل هتقعد طول الوقت كده وانت عندك 70 80 100 سنه برضه لسه عندك احلام عايز تحققها في الدنيا اللي يعيش على حاجه هيموت عليها اللي يعيش للدنيا هيموت بتاع دنيا ربنا سبحانه وتعالى فين في حياتنا هو ده لازم تعمل لدي فدلوقتي لما ربنا يبعت لك رسالة هو الأمور كده من غير حكمة هو المشهد ده اللي انت شفته بعينيك ده الحادثة اللي انت مرت عليك دلوقتي سمع الخبر ده اللي فاجئك وبدأت تصعق لما سمعته هو كده الموضوع كده سدى ولا من وراه حكمة الحكمة دي بتقول رسالة موجهة ليك عشان لما تيجي يوم القيامة تقول يا رب ما كنتش عارف ما حدش قال لي انا ما كنتش نشأت يعني في بيئة ناس متدينين علشان خاطر ياخدوا بإيديا انا معذور يتقال لك لا مش معذور وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لازم هتوصل لك الرسالة لازم يبعت لك حاجة قد تبعت الرسالة دي ببلاء معين كده مرض يحسسك انك لازم تتقرب له يمنع عنك خير انت نفسك في شيء معين ومش قادر توصل له مع ان عندك امكانيات ان انت تجيبه واحد عايز يتزوج كل شويه يدخل بيت ما يوفقش وهي كذلك ويؤخر عنها الامر والامور مش عايزه تمشي ليه يمنع عنها علشان تفوق عشان تعرف ان في رب هي لازم تلجأ له لان ما عنديش حد ينفع يلجأ اليه الا هو هو اللي هيديها وهو اللي هيديله فكل الحاجات دي يبقى اول مشهد يا جماعه عايزين نتوقف عنده ان الصواعق اللي في الدنيا بقى لازم تبقى زاجر لينا عشان نتحرك شويه لربنا سبحانه وتعالى قال الله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد المفسرين بيقولوا ان الزلزلة دي هتبقى قبل النفخة يعني قبل ما ينفخ في الصور ويفنى كل من في الأرض قبلها هتحصل زلزال شديد جدا وينادي مناد من السماء يا أيها الناس جاء أمر الله فيسمع صوته أهل الأرض جميعا فيفزعون فزعا شديدا ويموج بعضهم في بعض ويشيب فيها الصغير ويسكر فيها الكبير وتضع الحوامل ما في بطونها وتضع المراضع البنين من شدة الفزع الشديد الذي ينتاب الناس حيال هذه الزلزلة وقال جل وعلا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون أدي القبر فإذا نفخ في الصور خلصت فلا أنساب بينهم انت لما كان بيحصل مشكلة أول حاجة كنت بتعمل ايه انت ماشي وبعدين عملت حادثة في الطريق ووقفوك بتوع المرور مثلا ولا اي حاجه بتروح مطلع الموبايل ومكلم فلان عشان يطلعك من المشكله دي صح اي حد بقى اي واسطه دلوقتي يخلصني من المشكله دي فهو هيفكر كده فاذا نفخ في الصور اول ما حصلت مشكله كبيره الجا لمين في ربنا يقول ايه فلا انساب بينهم يومئذ خلاص يا حلو مش هينفعك حد لا هينفعني دلوقتي والدي ولا مركزي ولا فلان الفلاني اللي صديقي خلاص فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ومحدش فضيلك كل بقى نفسي نفسي فالكل ساعتها مشغول بنفسه ولا ينفعه شيء إلا عمله الصالح ويقول جل وعلا إذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال بص حتى حملت دي تحس ان الأرض كده كلها هتتشال الجبل من على وجه الأرض ويترفع وحملت الأرض والجبال يترفعوا كده مرة واحدة ويدكوا فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة ويحصل بقى وانشقت السماء والسماء تتقطع وتتفطر وتنشق فهي يومئذ واهية ضعيفة والملك على أرجائها ويبتدي تنزل الملائكة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وفي الحديث في سنن الترمذي وصححه الألباني عن عمران بن حسين قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتفاوت بين أصحابه في السير فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بهاتين الآيتين النبي صلى الله عليه وسلم راح معلي صوته قوي وهم ماشيين عشان الناس كلها تسمع فقرأ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فلما سمع ذلك أصحابه حثوا المطيع كل بقى راح واقف ويسمع النبي بيزعق كده ليه وبيقرأ الأيتين بالقوة دي ليه وعرفوا أنه عند قول يقوله إن النبي عايز يقول حاجة فقال هل تدرون أي يوم ذلك قالوا الله ورسوله أعلم قال ذلك يوم ينادي الله فيه آدم فيناديه فيقول يا آدم ابعث بعث النار يلا طلع من ذريتك كلهم اللي هيخشوا النار ابعث بعث النار فيقول يا رب وما بعث النار قد ايه يا رب بعث النار دول فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون في النار وواحد في الجنة يا نهار أبيض النسبة كم؟ واحد في الألف نسبة أهل الجنة بالنسبة لأهل النار فيأس القوم وما أبدوا ضاحكة ما حدش ابتسم والناس نزل عليها الغم وأنا فين بقى في وسط الناس دي كلها فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك من أصحابه قال اعملوا وأبشروا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج قال لهم أنتوا بتحسبوها كده لا ده يأجوج ومأجوج أصلا نسبتهم بالنسبة للبشرية كلها كتير قوي قوي قوي يأجوج ومأجوج دول في النار طبعا فأنتوا كده نسبتكم هتبقى كويسه ومن مات من بني آدم وبني إبليس فكده العملية تبقى خفت شوية فسري عن القوم بعض الذي كانوا يجدون فقال اعملوا وأبشروا وبشرنا تاني النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير فدل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على إن أمة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون لها النصيب الأوفى من أهل الجنة بفضل الله جل وعلا أنا عايز بقى من الحديث ده أطلع واجب عملي برضه احنا خدنا أول واجب عملي قلناه الأحداث اللي تمر علينا في الحياة لازم توقفنا ولازم تحرك حاجة فينا لربنا الواجب الثاني من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا وأبشروا بيقول ايه الواجب ده بيقول حسن الظن بالله لكن يا جماعة عايز أفرق من الأول ما بين حسن الظن والغرور لأن ساعات لما يجي الكلام ده كده تقراه طب الحمد لله كل أمة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وإن شاء الله من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه دخل الجنة فالأمور سهلة خالص بس هي المسألة أنت هتبقى فين وأنا فين يعني بنتكلم في الدرجات إنما كله دخل الجنة يا سلام طب وانت عارف يعني ايه بقى انه لو واحد حكم عليه وقضي عليه بغمسة في النار غمسة مش هتخش ساعة في النار غمسة في النار قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار أحسن واحد كان معاه فلوس في الدنيا واللي اتمتع بكل متاع الدنيا أنعم أهل الأرض ما تقوليش مالتي ملياردير ولا تقولي الكلام ده خالص يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار فيغمس في النار غمسة غمسة حطه وطلعه كده بس فيقسم بالله ما رأى نعيما قط ما تمتعتش راح كل متاع الدنيا في غمسة في النار فاهم ان العملية سهلة ده الموضوع ما أصعبه فعشان واحد يقضى عليه بجزء في النار كده نص ساعة في النار ولا ساعة في النار دي مصيبة سودة فبالتالي الأحاديث دي تخلينا نحسن الظن بالله وعلامة حسن الظن حسن العمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه يبقى الواجب بيقول حاجتين عايز تحسن الظن بالله تصحح أمورك مع ربنا ومن الحاجات الحلوة قوي اللي تصحح أمورك بها مع ربنا كثرة الذكر واخدين بالكم في ارتباط قال أنا عند حسن ظن عبدي بي ماشي يبقى أنت بتظن بربنا أن هو هيغفر لك ولا لأ ظن بيه أنه كذلك أحد السلف وقف على عرفات فقاعد بقى كده مكسور ويقول أنا مش وش واحد يعني ربنا يتقبله ده أنا عامل ذنوب الدنيا و... فسأل أحد الصالحين فقال من أسوأ من في هؤلاء مين أسوأ واحد في الموقف ده كله قال الذي يظن أن الله لن يغفر له هو ده أسوأ واحد انك تظن ان ربنا مش هيغفر لك يا عم انت ما تستحقش دي امر مفروغ منه لكن هو هو كريم هو يحب ان يغفر لعباده لو اتوني بقراب الارض كل الارض ذنوب ومعاصي وخطايا ثم استغفرني غفرت له ولا ابالي ايه يعني ايه ذنوبك دي تيجي ايه يعني في خير ربنا وكرم ربنا ورحمة ربنا كل ده يغفر بس بشرط تبقى انت عايزه مش بتمكر بيه مش اللي هو ايه ايه حقك يا رب ايه الموضوع استغفرك طب استغفر استغفر الله استغفر الله عيش حياتي بقى سيبني بقى اقضي اللي انا عايزه بقى مش هو ربنا عايز مننا شويه صلوات وشويه قران وبتاع بعدين الواحد يقضيها بقى يعيش بقى زي ما هو عايز ولما يعني يرجع تاني يبتدي برضه يستغفر تاني غفرت لك ولا ابالي يبقى انت بتمكر بتمكر بالله سبحانه وتعالى وده بقى اللي يعامل من جنس عمله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين تلاقي مره واحده موت فجاه مرة واحدة يصاب ببلاء ما كانش على البال وعلى الخاطر لأنه مش عدل مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء خليك صريح في التعامل مع ربنا أنا عند حسن ظن عبد بي قلنا الواجب العملي بيقول إيه أكثر من الذكر الذكر نوعين الحديث بيقول أهو فإن ذكرني في نفسي يعني أنت وأنت قاعد كده من أعظم المعاني والعبادات وأنت سايق عربيتك وأنت قاعد لوحدك بعدين يجي كده على الخاطر الله ربنا جميل يحب الجمال ربنا من أسمائه أنه الطيب إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ربك طيب ربك عفو فتيجي كده تلاقي نفسك قلبك هيتقطع عليه بتحبه فلما يخش المعاني دي جوه قلبك كده تلاقي نفسك قلبك اللي بيقول لسانك ما بيقولش حاجة قلبك بيتقطع وبيقول لا إله إلا الله ومقبل كده على ربنا سبحانه وتعالى فيذكر القلب الله جزاءها ايه عنده دي بقى فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي تبقى منزلتك عالية قوي مين انت عشان ربنا يذكرك في نفسه افرض بقى قعدنا كده مجلس ذكر مثل هذا وقعدنا نذكر ربنا نتكلم عن ربنا ونحبب الناس في ربنا وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ فوق بقى في الملأ الأعلى يقول لهم أثنى علي فلان الفلاني محمد وأحمد وحسين وعلي كده كل واحد بأسمائه أثنى علي تحس إنها عالية قوي إن أنت تبقى بالمقام الشريف العظيم ده إن تذكر في الملأ الأعلى باسمك مش كده وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم رؤية مالك بن دينار وده كان من سادة السلف يعني ومشهور عنه شدة ورعه وزهده فرؤية بعد أن توفي في المنام فقيل له يا أبا يحيى ماذا قدمت به على الله خدين بالكم ده بقى عابد يعني بقى هيبتدي يقول ايه كم ألف ختمة وصلاة ليل مش عارف قد ايه وصدقات قد ايه واعمال بر بالشكل الفلاني ده بقى اللي قدم على ربنا بالاعمال التقيله قوي دي بقى فقالوا له ماذا قدمت على الله عملت ايه قدمت لله قال قدمت بذنوب كثيرة محاها عني حسن ظني بالله الله الله تعرف هو ده طوق النجاة حسن الظن بالله ما هو ما فيش لو قعدنا نحسبها ونشوف أعمالنا شكلها عامل إزاي كل حاجة بقى صلواتنا أخبار الخشوع والخضوع تحقيق المعاني بقى من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم قول بقى أخبارك أنت يعني نسبة وتناسب حياتنا فيها قد إيه لله وفي قد إيه لنفسينا وقد إيه للدنيا وقد إيه للكذا وكذا كده العملية صعبة أوي لكن هو ده حسن الظن بالله تأتي بتمرة تمرة واحد ادى واحد غلبان تمرة كده الحديث بيقول فما زال الله ينميها له الحسنه دي يقعد يكبرها يكبرها يكبرها لغايه ما تبقى جايه جبل حسنات يوم القيامه ايه دي تمره تصدقت بيها فواحد قلدك فعمل كده برضه او كلمه خير قلتها لواحد قعدت تكبر تكبر تكبر تكبر جت جبل حسنات ولا يعطي لها بالا خالص هو ده حسن الظن بالله وعن عبد الواحد بن زيد قال رايت احد الصالحين في منامي فقلت كيف حالك قال نجونا بعفو الله قال قلت فما تأمرنا به قال عليك بمجالس الذكر وبحسن الظن بمولاك فكفى بهما خيرا أيوة لازم يبقى لك كل أسبوع درس ومقرأة تحافظ عليها لازم تقعد تسمع المواعظ دي كتير لأن قلوبنا كلها بتغفل مهما كنا عمر بن عبد العزيز وكان مين كان يجيب الناس كل ليلة كل ليلة في القصر بعد ما يخلصوا بالليل بقى يجيب العلماء والدعاء والوعاظ وكل واحد يقول له ايه يلا ذكرني بالله قول ذكرني بالله حتى لا يغفل قلبه شيخ الاسلام ابن تيميه كان يقول لو لم اذكر ربي كل يوم اذكر الصباح والمساء مات قلبي ودول العلماء ده طول النهار قاعد بيفكر في القران والسنه والاحكام وكل اموره من الالف للياء امال احنا بقى اللي عايشين الدنيا يبقى ايه الاخبار يقول لا أنا لو ما ذكرتش ربنا سبحانه وتعالى قلبي يغفل يضيع فالوصية الغالية بتقول إيه بتقول عليك بمجالس الذكر وحسن الظن بمولاك وقال بعضهم رأيت حسن بن صالح في منامي فقلت قد كنت متمنيا للقائك كان نفسي أشوفك عايز أعرف إيه الأخبار عملت إيه فماذا عندك فتخبرنا به قال أبشر فلم أرى مثل حسن الظن بالله عز وجل لكن الحسن كان بيضبط لنا الأمر ده ويقول كده إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل عارف من علامات سوء الظن بالله إيه؟ إنك تعيش لنفسك انت عايز تعرف انت محسن الظن بالله ولا سيء الظن بالله شوف انت عايش ليه عايش لنفسك يعني لا شايل هم اي حاجة همك انت وبس كله عايش لنفسه قضية الاسلام دي مش في الدماغ خالص الدين ده مش في الدماغ خالص قول لي الدليل الدليل ربنا قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية الأولى يبقى دول بيعملوا إيه بيسوء الظن بالله فبيعملوا إيه عايشين نفسهم قد أهمتهم أنفسهم آكل واشرب وأربي العيال وماليش دعوة يا عم الدنيا تخرب تعمل أنا ماليش دعوة إنما لا كلمة نصح لله لا دعوة خير لله عايش لنفسي وبس عايش لشهواتي وفي حديث صعب قوي في الموضوع ده بيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه رب متخوض فيما اشتهت نفسه عايش لشهواته رب متخوض فيما اشتهت نفسه ليس له في الآخرة إلا النار عايز تعرف انت محسن الظن بالله ولا لأ من هنا وهنا واحد انك تحسن العمل لو انت ماشي كويس يبقى انت بتحسن الظن ما يضحكش عليك وتقول لي انا محسن الظن بالله انا بعمل ذنوب كتير بس ربنا هيغفرها ان شاء الله بس فين التوبة فين تجديد التوبة بتلحق نفسك ولا ماشي كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الكل هيتفتن ان المؤمن خلق مفتنا ناسيا المؤمن هيتفتن هيتفتن وهينسى هينسى الكلام اللي انت دلوقتي قاعد بتسمعه وممكن يحرك فيك شوية بعد شوية الدنيا هتاخدك وهتنسى لكن الفرق ما بين مؤمن وما بين واحد فاجر وما بين واحد مش مركز خالص وبعيد قال إذا ذكر ذكر أول ما يبتدي يتقال لك اتق الله ما ينفعش أو جواك بقى نفسك اللوامة دي تقعد تقول لك ما يصحش تعمل كده لغاية امتى هتبقى كده امتى هتاخد القرار ربنا بقى امتى مستني ايه حاسب ان الدنيا لسه فيها ما الناس بتموت اهي ما الناس ما بتلحقش اهي ما الناس بتتفتن اهي مين انت يعني ايه صك الامان اللي انت واخده عند ربنا اللي مريحك قوي قوي كده ومحسسك ان انت بالذات الدنيا كلها هتبقى حاجه وانت بقى special case حاله خاصه انت هيتعامل معاك بتعامل مختلف اشمعنى يعني ليه ما سمعتش عن ناس كانوا صالحين وكويسين ومركزين واتفتنوا وضاعوا انا لسه بيقولوا لي 10 سنين واحد وحافظ القران و و و واتفتن ضاع ليه هو نفسه بدا يقول اصلا انا نيتي ما كانتش خالصه فانت ايش ضمنك ايش ضمنك ان انت اللي هتنجو ده لازم يبقى قرار انك لازم تصحح لازم تلحق الكلام ده مش كلام مواعظ نقعد نتفكح فيه ونقعد نسقف عليه ونقول اه والله تصدق الواحد لازم يعمل كده بجد وبعد كده كل واحد يعيش حياته يا جماعة أنذرتكم الساعة الساعة أدهى وأمر الساعة أقرب إلى كل واحد منا مما يتصور النبي صلى الله عليه وسلم مرة مر مر كده على احد الصحابه سيدنا ابو الدرداء وكان راجل من الصالحين فكان قاعد بيرمم البيت بيرمم البيت ما فيهوش مشاكل بص له كده النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ارى الامر اسرع من ذلك بيعلمه درس طبعا مش معناه انه ما يرممش البيت بس بيعلمه درس بيقول له ايه ممكن ما تلحقش تبني البيت ده فاوعى تكون قلبك ركن على البيت اوعى يكون قلبك ركن اللي انت لما هتتجوز الامور كلها هتتظبط او قلبك ركن على اي معنى لما هتشتغل شغلانه كويسه ويبقى معاك مرتب حلو ساعتها تعرف تركز لربنا لا لا لا الامر قد يكون اسرع من ذلك يبقى الدرس يا شباب اللي عايزين نقف عليه كتير قوي ازاي نعرف نحسن الظن بالله قلنا حاجتين دلوقتي واحد احسان العمل اتنين معيش لنفسي لازم اشيل قضيه لازم البيئه اللي حواليا ابقى مؤثر فيها مباركا اينما كنت بكلمه طيبه بيسمتك كويس سلوكيات اخلاق شريط كتيب اي حاجه لازم ابقى مؤثر مش متاثر لازم انا اللي اثر عشان الخير ده يعم الناس لان انا بحب الناس مش عشان انا بعمل لنفسي او عشان انا ابقى مؤثر فانا ابقى انا الرئيس والسيد يعني على الناس دي لا انا بعمل كده عشان انا بحب الناس دي كلنا كلنا كده نبقى ان شاء الله ان شاء الله تبقى رفقه في الجنه هو ده هدفي مش عايز حاجه تاني فايدي في ايدك عشان السفينه ما تغرقش اذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا وابشروا كان الواجب العملي هو حسن الظن بالله تعالى طيب هنمشي بقى في الاحداث كل الناس ماتت اتصعقوا وبعد كده بعثوا يجي بعد كده اسرافيل وينفخ في هذا البوق السور ده النفخه الثانيه قال الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون انا عايزك تتصور بقى الموقف ده بالظبط كده الناس في القبر ودلوقتي سمعوا صوت فاقوا قاموا المؤمن الاحاديث بتقول ان هو يحس ان الكلام ده كان سويعات نام كده صحي لقى نفسه في القيامه وواحد تاني يحس ان دي الاف السنين عايش في العذاب في البرزخ ما هو كان ده عليه نصيب من العذاب قد كده في القبر ده كان قبره حفره من حفر النار فلسه بقى طالع من الأهوال دي كلها يا دوبك خد إغفاء كده صحي لقى القيامة والصوت ده يصعق الناس يا نهار أبيض فيه إيه فإذا هم قيام ينظرون كله قايم مبحلق إيه ده في إيه يحشر الناس إلى أرض الموقف أرض المحشر قال الله يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وقال فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير الملك بيقول إن اليوم ده صعب على الكافرين غير يسير خلصت ذرني ومن خلقت وحيدا سنفرغ لكم أيها الثقلان يا نهار أبيض بعض العلماء كان يقولوا دي من أشد آيات القرآن سنفرغ لكم أيها الثقلان ذرني ومن خلقت وحيدا جيت لي ساعتها هتعرف أني الحق هتعرف اللي كنت متغافل عنه ده من هو لمن الملك اليوم مش انت كنت عايش في الأرض عشان يبقى ليك الجاه والسلطان ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه مش كنت عايش للجاه والسلطان خليه ينفعك لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا الفلوس اللي كانت غرتك اللي كانت محسساك ان انت ليك شيء في الدنيا مش هتعمل لك حاجة وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا الفلوس والعيال والجاه وهو قبل ما يموت برضه بيقول تاني يا رب عايز كمان زيادة أطمع أن أزيد وكان بيعاند آياتي عارف يعني ايه بيعاند آياتي كل واحد بتبقى عنده الحتة دي يأتيك النذير النذير اهو فوق بقى تعاند وتكابر وتقول انتوا محبكينها كده ليه هي الدنيا ضلمه كده ليه يا عم فكها شويه الواحد يعيش حياته هي كلها كده الايه بتقول الحدث بيقول فوق ركز تعالى لي كل الموضوع عشان تفوق لي عشان تعيش لي انا خلقتك علشان تعيش لي مش علشان تعيش للدنيا مش عشان تعيش لنفسك يعاند ويكابر ويقول لك يا عم نعيش ايامنا وبعدين وقت ربنا بقى ساعتها يبقى يحلها ربنا من عنده هو ده لا الايات دي كلها يبقى ليها مردود مختلف عندك كلا انه كان لاياتنا عنيدا طب يا رب احنا مش عايزين نبقى من هؤلاء اعمل ايه يا رب عشان تخفف عني يوم القيامه ده علشان يا رب الصعقة دي النفخة التانية دي اللي هيحشر فيها الناس دي أعمل إيه علشان أستعد لها اسمع مفتتح سورة القيامة يقول إيه لا أقسم بيوم القيامة مش كده ولا أقسم بالنفس اللوامة إيه اللي يجيب النفس اللوامة مع يوم القيامة ما هو لازم يكون في ارتباط الآيات ما بتجيش كده مفتاح النجاة هنا النفس اللوامة اوعى واخذ الضمير ده تنيمه وتريحه وتلهيه في متاع الدنيا علشان ما يطلعش لان هو ده اللي بيحرك هو ده لسه الفطرة اللي جواك اللي بتشدك تجاه ربنا اللي بتخليك تقعد تقول مش هينفع كده اوعى تضيعه احنا بنعمل كده لما تلاقي ايه المعاني دي جت جواك واعمل ايه بقى بلاش بقى الايه السرحان ده في الحاجات دي علشان الكلام ده بيجيب له الواحد اكتئاب ويحسس ان الدنيا ضايعه ها آه، مفيش حد النهارده خارج ولا عامل اي حاجه يا عم شغلوا لنا اي حاجه اعمل اي حاجه هات اي حاجه دلوقتي ضيع المعنى ده من دماغي نسيني خالص النفس اللوامه لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه هو يا رب كل واحد ممكن حالته يبقى كده اه الايات بتقول بعد كده في نفس الصوره يقول ايه بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره انت عارف عيوب نفسك فما تخدعش نفسك لو بقيت صريح مع نفسك ده نص العلاج الصراحة دي هتخليك تقف كده مع نفسك واقفة وتبتدي تقول لازم أصحح مش هعيش كده طول الوقت لازم أتغير لازم عشان يخفف عني يوم القيامة طب إيه الحاجة اللي تخليك تيجي كمان الآيات بتقول برضو لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه نسيت الموقف ده هو ده الموقف انت في القبر الناس تدخل قبرك ما تلاقيش اي اثر ليك يا دوبك كده هيكل عظمي بسيط خالص ادي انت انت حاسب ان ده مش هيحصل ان عظامك دي ستجمع مرة اخرى وتبقى زي ما انت عايش دلوقتي بالظبط بروح وجسد عشان ساعات بعض الناس يقول لك دي الروح هي اللي هتتعذب فانا مش حاسس بحاجه لا طبعا بروح وجسد زي ما انت دلوقتي اي حاجه ممكن لو اتخبطت خبطه شديده معينه كده تؤلمك هتحسها كده ويمكن اكتر ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلى قادرين على ان نساوي بنانه هو نسي ده ربنا سبحانه وتعالى خلى كل واحد في الدنيا ليه في بصمه صباعه دي آية من الآيات كل واحد ليه بصمة غير التاني في ملايين المليارات من البشر بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة إمتى يوم القيامة يا عم يوم القيامة ده هيجي إمتى لما يجي يوم القيامة نبقى ساعتها نشوف الموضوع هيمشي إزاي يسأل أيان يوم القيامة عشان كده لما جم للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من واحد يقول له متى الساعة يقول له وما أعددت لها ها وبتسأل عن الساعة ليه ساعتك يوم ما هتموت هي دي الساعة اللي انت تفكر فيها فالصحابي يقول له والله ما أعددت كبير صيام ولا صلاة غير أني أحب الله ورسوله يقول أنت مع من أحببت أهي دي روشتة طيب يبقى روشتة بتقول أهي لابد أكون ذو نفس إيه لوامة حتى يخفف عني أهوال يوم القيامة ينفخ في الصور النفخة الثانية روي عن مجاهد أنه قال للكافرين هجعة قبل يوم القيامة كده الناس اللي بتتعذب في القبور لهم نومة قبل يوم القيامة يجدون فيها طعم النوم يعني يا دوبك خد له إغفاء كده عشر دقايق ربع ساعة يعني تشوف فيها طعم النوم فإذا صيح بأهل القبور قاموا مذعورين عجلين ينظرون ما يراد بهم في إيه في إيه لقوله تعالى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأخبر الله عز وجل أنهم يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا يقوم بقى كل واحد يا نهار أبيض إيه اللي قومنا هنا ده أنت كنت في عذاب بتقول يا ويلنا على إيه ما أنت في ويل أصلا آه ده هذا دليل على أن مجرد اللحظة دي معناها عذاب لوحده فيقول إيه اللي قومنا ما احنا كنا كده كويسين كفاية علينا العذاب اللي كان في القبر مش احنا قلنا انه في القبر اذا خفف عنه فما بعده اخف واذا شدد عليه فما بعده اشد فيقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا فيقول لهم الملائكة او المؤمنون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وقيل ان الكفار هم الذين يقولون هذا الامر هذا ما وعد الرحمن يعني كانهم بعد ما طلع دي بجد دي القيامه بجد ده ده اللي ربنا كان وعدنا بيه ان هيحصل كده بجد فيقولوا كلهم هذا ما وعد الرحمن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا انه الواحد ما يبقاش عنده طول امل علمنا من المشهد ده كان النبي يقول ايه يقول كيف انعم وصاحب القرن اللي هو اسرافيل ماسك البوق القرن ده اللي هو الايه السور ده البوق ده وقد التقم القرن واستمع الإذن الإذن جاله متى يؤمر بالنفخ فينفخ فهو ماسك دلوقتي ماسك وساعة ما هتيجي اللحظة سينفخ فيه هذه النفخة اللي هيفنى فيها الناس وبعد كده النفخة الثانية اللي هيبعث فيها الناس وكان يقول صاحب السور واضع السور على فيه منذ خلق ينتظر متى يؤمر أن ينفخ فينفخ فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إن احنا نعمل إيه واجب عملي برضه قال فلما ثقل ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا يلا يا عم ده واجب ذكر هنقوله من الجلسة دي قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل أكثر بقى منها حسبنا الله ونعم الوكيل عارفين يعني ايه حسبنا الله ونعم الوكيل حسبي يعني يكفيني ربنا بيقول أليس الله بكاف عبده هو ربنا ما يكفكش يلي بتبحث عن السعادة يلي فاهم ان السعادة في غير طريق ربنا يلي فاهم ان السعادة انك تعيش ايامك وتعيش لياليك يلي فاهمها بالطريقة دي هو ربنا مش قادر انه يكفيك هو هيكفيك هيكفيك من كل اللي انت عايزه هيريحك هيعطيك راحة البال والسكينة والطمأنينة طالما انت معاه انا دايما اقول كده يا سلام واحد صالح بيعبد ربنا بيصلي ومحافظ على أحواله مع ربنا وبيقيم ليل وبيمسك مصحف وماشي على الصراط المستقيم وواحد مضيعها فإيه اللي يحصل بقى ده بقى اللي هو المؤمن كويس ده يتنكد عليه عيشته ليه بقى أصل مؤمن مؤمن فالدنيا بقى سجن فلازم هو يعيش كده انما بقى اللي مقضيها لا يا عم عيش بقى عيش حياتك ربنا بقى بيحبه قوي ويفتح له كل الابواب صلاه النبي احسن مين بقى اللي يقول الكلام ده في الدنيا يعني عمرها ما تبقى كده مش كده لكن الشيطان بيخليها ايه بقى طبعا شايف الناس شايف عايش ازاي بص الواد بيضحك ازاي بص بيعمل ايه بص عنده ايه بص عنده ايه فتلاقي نفسك قاعد تقول اه والله الناس دي اللي عايشه احنا مش عايشين خالص في الحياه دي الواحد نفسه يعيش بقى الحياه الحلوه دي بعدين يعني ما تحبكوهاش قوي في الدين يعني ومشيها هو الشيطان بيعمل ده وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل يقفل له الطريق بالطريقة دي فيحط المكياج بس مكياج على الصورة دي فأنت تتخدع بالمكياج ده بعد كده يجي يقول لك عملت ده وعملت ده وعملت ده وكل متاع الدنيا اتمتعت بيه بس مش مرتاح البال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه نقول حسبنا الله يعني ربنا هيكفيني هيكفيني ونعم الوكيل وانا رميت حملي كله عليه انا رميت حملي كله عليه هو بقى وكيلي الوكيل ده اسم جميل قوي من اسماء ربنا مثلا عندك قضيه فتوكل محامي يحامي عنك صح توكل واحد يقوم عنك ايوه المعنى ده انا يا رب عندي قضيه كبيره قضيتي نفسي مش عارف قضيتي الذنوب دي قضيتي الحاله دي اللي مش عارف اطلع منها انا يا رب وكلت امر اليك وفوضت امر اليك وتوكلت عليك نعم الوكيل ادفع عني فيقول لك ايه ان الله يدافع عن الذين امنوا هيدفع عنك يعني ويدافع عنك ويبعد عنك كل شر طالما انت بقى ربك الوكيل حسبنا الله الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم انت هتضيع انت مش عارف لو بقيت في السكه دي هتضيع هتضيع خالص مش هتعرف تتهنى بحياتك هتلاقي نفسك مش مبسوط ولا حاجة يا عم كتير دخلوا السكة دي ورجعوا منها إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ابعد ابعد عن السكة دي فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ربي هيكفيني ربي هيمنع عني ربي أنا في ضمانه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كده ثلاث ضامن على الله من خرج في سبيل الله فهو ضامن أنا في ضمان ربنا ربنا هو بقى اللي يكفيني ويرد عني كل أذى قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ولا مسهم ولا قرب منهم ممكن يفتلوا بس تلاقيه سعيد جدا الناس من بره تقول يا عيني دول عايشين ازاي وهو في منتهى السعادة وواحد تاني ما عندوش اي حاجة والناس من بره بتقول شايف الناس عايشة العز ازاي وهو مش عارف ينام عنده أرق تعبان ربنا يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب لا هي بمزاجك ولا بمزاج الناس من يعمل سوءا يجزى به ما تقوليش ان واحد هيمشي بعيد عن ربنا ولو شبر ومش هيتعاقب على الكلام ده عارف ممكن يتعاقب بايه مره واحد جالي قال لي شيخ واحد ظلمني ظلم شديد انا عايز ادعي عليه انا نفسي يحصل له ويجرى له زي ما حصل لي وجرى لي فقلت له هو انت لازم تحسبها بالامور الماديه يعني هو لازم يفتقر عشان تتبسط يا ابني ده ربنا ممكن يبعت له بس شويه اكتئاب شويه ارق كده يبقى الدنيا كلها في ايديه وهو مش عايش فسيبها ربنا سبحانه وتعالى عدل فهو ربنا سبحانه وتعالى اللي هيرد عنك ما تحسبهاش بالطريقه دي وقد كان هو ده حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل يبقى يا جماعة الواجب العملي ان احنا نتواصى بهذا الذكر الحديث في البخاري عن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار لما ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل المعنى هنا بيقول إيه بقى إذا وقعت في أمر عظيم يمر عليك موضوع خطير أول حاجة تفزع لها تقول إيه حسبنا الله ونعم الوكيل احنا بنستخدمها بس في الدعاء على الناس حسبنا الله ونعم الوكيل واحد عمل فيا اي حاجه تقول له حسبي الله ونعم الوكيل يا اخي حسبنا الله ونعم الوكيل فيك لا لا لا حسبنا الله ونعم الوكيل دي تستخدمها تستخدمها في المعاني دي يا رب انت اللي هتكفيني يا رب ومفيش غيرك قالوا الامام مالك كان عنده خاتم كان نقشه كان كاتب عليه حسبنا الله ونعم الوكيل فقيل له لماذا جعلت نقش الخاتم ليه كتبت على الخاتم بتاعك من جوه حسبنا الله ونعم الوكيل قال لما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل انقلبوا بنعمة من الله وفضل حاططها يفكر بها نفسه الواجب الثالث احنا قلنا دلوقتي في الحتة دي بتاعت النفخة الثانية خدنا أول حاجة قصر الأمل وخدنا تاني حاجة ان احنا نتواصى بهذا الذكر حسبنا الله ونعم الوكيل الثالث حديث في سنن الترمذي وصححه الألباني قال صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين عايز تشوف يوم القيامة بالظبط كأنه قدامك تشغل كده قدامك شاشة السينما دي وتتفرج على يوم القيامة قدامك تعمل ايه فليقرأ عشان كده عايزين نقول بقى الصور دي هنتواصى بيها الأسبوع ده نقراها كتير اللي مش حافظها يحفظها أو يحاول يجتهد إنه يحفظها ويصلي فيها بالليل ايه الصور إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت الصور كلها صغيرة ومش هتاخد حاجة اللي هي صورة الانفطار وصورة التكوير وصورة الانشقاق أنا أحصيت عدد الآيات عدد الآيات بتاعتها كلها كام 73 آية وإحنا المرة اللي فاتت خدنا واجب سورة تبارك نحط دول على دول يطلعوا 103 في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه إيه من قرأ يعني صلى في الليل من قرأ بمئة آية 100 آية في الليل الصور دي مش هتاخد معاك ربع ساعة ده هم كلهم صور صغيرة خالص من قرأ بمئة آية كتب من القانتين القانت ده اللي هو التائب المنيب لربنا الخاشع لله معنى القنوت معناها ايه الذل والانكسار والخضوع لله ودي مقام عالي قوي قوي قوي من مقامات العبودية فوق قوي فلو انت تحافظ على 100 آية بالصور دي يبقى عملنا حاجتين اول حاجة تواصينا بسورة تبارك اللي فيها الوقاية من فتنة القبر وتواصينا بصورة التكوير والانفطار والانشقاق عشان يبقى فيها وقاية من أهوال الحشر عشان كل شوية أذكر نفسي بيوم القيامة يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم من السنة أنه كان بيقرأ في فجر الجمعة يقرأ سورة السجدة ويقرأ سورة الإنسان ابن القيم بيقول وده علشان ايه عشان صوت السجدة فيها من الأهوال والكلام على يوم القيامة يبقى مستحضرها قدامه وتيجي سورة الإنسان الجنة بقى الكلام على الجنة والأحوال اللي فيها فيبقى عمل الأمرين ده وده ويقولوا كان صلى الله عليه وسلم يخطب بسورة قاف يخطب على المنبر يقولوا ليه طبعا سورة قاف بقى خلاص وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تعيد الكلام بقى كله عن المشهد ده بالظبط فكان النبي يذكر بيها كتير فالصور دي بالذات عايزين نبقى متواصين بيها نقول تاني سورة التكوير سورة الانفطار سورة الانشقاق عايزين نحفظهم هتبقى صور بسيطة خالص نحفظها ونقراها كتير ما يعديش علينا يوم من غير ما نقراها علشان يبقى مشهد يوم القيامة قدام عينينا ثم يأتي البعث قال الله وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته يقول حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء الماء ينزل على الأرض فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون واخد بالك الدنيا هتبقى عاملة ازاي يعني الناس كلها تحت الأرض مرة واحدة تلاقيهم طلعوا كده زي النبات لما يطلع فهو بالظبط كده كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون في الحديث الذي رواه الطبراني وحسنه الألباني عن أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى هيقوموا ازاي قال أوما سررت بوادي قومك قحلا ثم مررت به خضراء ما مرتش كده على حتة أرض وهي لسه بور وبعدين مرة واحدة بصيت لقيتها اخضرت ثم مررت به قحلا ثم مررت به خضراء كذلك يحيي الله الموتى ويبعث الناس هيبقوا لابسين ايه لابسين أكفانهم يبعث الناس في أكفانهم قال صلى الله عليه وسلم فإذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه إحسان الكفن مش إن أنت تلبسه أحسن حاجة في الدنيا يعني لما يقوم يلاقي حاجة يطلع بيها يعني واحد بيقول لي بجد مش هزار قال لهم بصوا انا ما بحبش الضلمه فانا عايز تجيبوا لي في القبر تحت تجيبوا لي بقى مولدات كده اصرفوا فيها زي ما انتوا عايزين عشان في ناس كتير جدا جدا لما ماتوا صحوا فانا لما هصحى مش هلاقي حد يطلعني فحد يحط لي كبس من جوه بعدين عايز بقى القبور بتاعتنا كده بتقفل اوضه تحت الارض عايز بقى باب اوتوماتيك عشان لما اصحى وبالريموت كنترول وتحطوه جنبيا بس كده فيقوم فلما ما يلاقيش الدنيا خالص بقى يروح قايم جايب الريموت كنترول ويشغله ويشغل اللمبه عشان يعرف يطلع لا حول ولا قوه الا بالله المهم فقال صلى الله عليه وسلم فليحسن كفنه فانهم يبعثون في اكفانهم ويتزاورون في اكفانهم عايزين ناخد هنا في مسألة النشور دي اللي هي مسألة البعث دي ناخد كام واجب أول واجب إن احنا نتواصى بأدب وذكر الاستيقاظ عند النوم أصل هو النوم والصحيان ده هو ده بالظبط نمت وصحيت هي كده في القبر نمت وصحيت كان النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم دي من سنته يضع يده تحت خده كويس ثم يقول باسمك اللهم أحيا نحفظ بقى باسمك اللهم أحيا وباسمك أموت ده كده لما يجي ينام وكان إذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور شوفوا النبي ربط على طول إزاي الموقف ده ما ينسكش الموقف الأهم الموتى الصغرى اللي هي النوم فهي تفكرك على طول بالموتى الكبرى تعمل لها استعداد من دلوقتي ان انت تعمل ايه اول ما تصحى من النوم تاخد بالك من الذكر دوي كان يقول الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور وكان صلى الله عليه وسلم ايضا من السنه انه يعمل كده كان اذا اراد ان يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول ايه اللي يخليه يفتكر هنا بقى بصوا بيقول ايه اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك البعث فلما تيجي تنام عايزك تاخد بالك بقى من أذكار النوم قوي قوي وأقول لك فيها هدية إحنا بننام قد إيه يا شباب؟ قول 8 8 ساعات قد إيه في عمرك دول يا شباب؟ تلت عمرك تلت عمرك ممكن يبقى في ميزان حسناتك وممكن يبقى في ميزان سيئاتك وممكن لا كده ولا كده بإيه؟ أذكار النوم دي خطيرة جدا عشان كده الشيطان أنا بقول لك من دلوقتي الشيطان هينيمك وهيخليك تتلهى في أي حاجة ويتقل بدنك قوي يخليك تعمل اي حاجه من الحاجات تاكل اكله دسمه تخش تنام ما تلحقش تقول تعمل مجهود شويه تخش تنام برضه ما تلاقيش نفسك لحقت تقول الاذكار دي لو قلت الاذكار دي الثمان ساعات صاروا في ميزان حسناتك ثمان ساعات طاعه ولو حتى نمت عن عباده ولا عن شيء تبقى مغفورا لك ليه يبقى كده ليس على النائم من تفريط انما لما انت بقى تنام كده تنام اي حاجه ومفيش ولا اي الاذكار ولا عامل اي حاجه وفيها مسألة خطيرة جدا يعني الناس المبتلين بالوساوس ومبتلين بالمس ومبتلين بمشاكل الجن والحاجات دي كلها دي أحد التحصينات الخطيرة جدا مسألة النوم قبل ما تنام خد بالك تعمل الحاجات دي كلها حطت ايدك اليمين وتقول باسمك اللهم أحيا وباسمك أموت أدي واحد تاني حاجة تقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك حاجة تانية حلوة مش محفوظة عند الناس تقرا سورة الكافرون آخر حاجة تنطقها حديث صحيح إنك تقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخر السورة قال من نام عليها كانت آخر كلمة منه برئ من الشرك طبعا بقى التواصي جدا جدا جدا بآية الكرسي قبل ما تنام تقرا آية الكرسي عشان بص الوساوس دي برضه وآخر آيتين من سورة البقرة قال صلى الله عليه وسلم من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة يعني ساعة ما يجي ينام كفتاه يعني ايه كفتاه تكفيه كل شر انا هنقول شويه حاجات اللي تقدر عليهم تعملهم بس على الاقل تبقى حاجات اساسيه تاخد نص قاعده كده نص قاعده تنفس كده بالظبط تنفس كده في ايه في ايديك الاثنين تضم ايديك على بعض وتنفس فيها وتبتدي تقرا ايه قل هو الله احد وايه المعوذتين قل هو الله احد والمعوذتين وتروح ماسح بيهم جسمك اللي ايدك تطوله كانك كده بتحصن جسمك عشان ما فيش حاجه تمسك ومن قبلها طبعا ان هو ياخذ بازاره لو ينفع كده بازاره او بالفوطه او اي حاجه اي حاجه البطانيه اي حاجه الملايه اي شيء يبتدي ينفض حتى ولو ما كانش عليها يعني غباره اصل الناس بتفهم ان هو بينفض لما يكون مش نظيف يا عم لا مين قال لك قال فانه لا يدري من بات عنده انت مش عارف مين نايم دلوقتي على السرير فبلاش ايه رعب يعني بلاش دلوقتي فقول له التاخر الشاهد عايزين يا جماعة نفتكر بقى في الايه التأدب بآداب النوم قلنا باسمك اللهم أحيا وباسمك أموت اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها كتير في الحديث برضه حديث البراء في صحيح مسلم بيقول كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي كان يلتفت على شق اليمين فالصحابه تقول كنا نحب ان احنا نبقى ناحيه اليمين علشان النبي صلى الله عليه وسلم يبص علينا نسمعه يقول ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك يبقى شوفوا كان بيقولها ساعه ايه ما ينام وبرضه بعد الصلاه كان يقول كده الحديث صحيح مسلم رب قني عذابك يوم تبعث عبادك عايزين نتوصف أذكار الصباح والمساء بأني ذكر كان صلى الله عليه وسلم والحديث في سنة الترمذي وحسن الألباني يقول إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور هيبعث كل واحد قلنا هيبقوا لابسين أكفانهم ويقوموا ويبتدي يتحركوا ناحية الحشر هيبعث كل إنسان على ما مات عليه فاللي كان حاج تلاقيه صاحي يقول لبيك اللهم لبيك يا عم احنا مش رايحين الحج خلاص خلصت الحكايه دي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيبعث ملبيا فهو يطلع من القبر اول حاجه ينطقها يقول كده اللي كان بيجاهد في سبيل الله تلاقيه على استعداد داخل عايز يجاهد واحد مات وهو ساجد يبعث هكذا ساجد فكل انسان يبعث على ما مات عليه كما قال صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه القرطبي بيقول أن لا إله إلا الله لو الواحد بقى بيقولها كتير في لسانه برضه أدي واجب عملي أنس للمسلم عند موته وفي قبره وحين يخرج من قبره فيبيض وجهه لها يعني من حاجة من الحاجات اللي تبيض وشه لا إله إلا الله والكافر والفاجر يقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله فيسود وجهه فنسأل الله تعالى أن يبيض وجوهنا طيب إذا كنت ستبعث على ما مت عليه وأنت ستموت على ما عشت عليه يبقى أفكركم في الختام بالأشياء اللي احنا قلناها في أسباب حسن الخاتمة أول شيء الاستقامة قل آمنت بالله ثم استقم اثنين حسن الظن بالله قلناها النهاردة ثلاثة إنك تراعي ربنا تقوى الله عز وجل قال الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا أربعة إنك تعامل ربنا بالصدق خليك صريح وعلمتها لك النهاردة برضو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين خمسة تجديد التوبة أصل أنت ما تعرفش هتصادفك اللحظة إمتى يمكن أنت بعد ما عملت الذنب ده واستغفرت منه تموت على ذلك ويبقى خلاص غفرت لك ذنوبك قال الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون في نفس الوقت إنك تبقى ليك عمل صالح دايما تعمله كل يوم ده مركز في الأذكار وده مركز في النوافل وده بيصوم كتير وده بيعمل صدقات كل يوم لازم بيخرج صدقة ربك كريم فيختم لك بالعمل اللي انت كنت مركز عليه ده يمكن تبقى هي دي فتبعث على ذلك مت على عمل صالح فتبعث عليه يبقى يخفف عنك الأمر كله أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا